ما هياش كده بقد ما هي بالاولى ان الجراح دي علامه ايه حب المسيح للبشريه عشان كده الجراح دي مش هتزال اثارها ستظل موجوده الى الابد لانها علامه حب المسيح للبشريه علامه الخلاص والفداء علامه الحياه الجديده اللي اعطيت للبشريه بسبب هذه الجراح فلما بنشوف المسيح مجروح او ان المسيح احتفظ بجراحه مش علشان يورينا مدى قساوتنا او مدى تدنينا لكن هو بالاكثر عايز يورينا مدى حبه لينا وحبه اللي جعله يجوز كل هذا من اجلنا لو ان الجراح دي اذيلت وما هيش موجودة الى الابد لكان الناس نسي نسيت المسيح اللي ذبح من اجلها والجراح اللي موجودة في المسيح بتورينا حاجة جميلة جدا ان المسيح ما كانش مجرد الذبيحة اللي قدمت عنا لكن في نفس الوقت اللي كان فيه ذبيحة كان هو الايه ها الكاهن اللي ذبح الذبيحة عشان كده في شخص المسيح تجمع الاتنين الكاهن اللي بيذبح والذبيحة التي قدمت جراحات المسيح دي ما كانتش تشوه جسد المسيح ولكن بالعكس جراحات المسيح صارت أوسمة على جسد المسيح تشرف المسيح معلنة ان المحبة اقوى من الموت كوسام المسيح بيحمله في جسده هذه الجراحات بتعلن باستمرار ان المحبة اقوى من الموت المحبة تغلب الموت لان هو بمحبته غلب الموت اللي اذل الكل واللي احاط بالكل واللي افقد الكل بهجة الحياة جراحاته دي دايما الى الابد تنطق بشفاعة امام الاب باستمرار في جنس البشر لان المسيح يشفع فينا كل حين هيشفع فينا فين بالكلام او بالكلام بس المسيح ما بيشفعش بالكلام لكن المسيح بيشفع بالدم بالجراح لما واحد فينا كده يغلط ويجي يستتر بالمسيح ويتراءى قدام الاب وهو مستخبي ورا جراحات المسيح مفيش دينونة عليه خلاص المسيح يقول كده ده انا غطيته بدمي دي الجراحات دي كانت علشانه تمن ليه كل اللي عليه يسقط لان هو احتمى فيا عشان كده الجراحات دي صارت تنطق بالشفاعة الكفارية اللي بيقدمها المسيح باستمرار عنا كنيسة بتسمي الجراحات دي آلام شافية ومحيية برغم انها آلام لكنها تشفي برغم انها آلام قادت الى الموت الا انها تحيي من الموت عشان كده بنصرخ له في صلاة الساعة الستة ونقول له بآلامك الشافية المحيية انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية الهيولية يعني أعمال المادة أو الميل إلى الإنسان أنه يعيش حياة المادية أو الجسدية أو الشهوانية عشان كده أبونا في صلاة ال... الاسم بيصلي بالجراحات دي ويقول لها يا جراح المسيح اجرحيني بحب من مات من اجلي يا دم المسيح طهرني من كل خطيه يا موت المسيح اذكرني بحب من مات من اجلي فبقت الالام دي علامه مميزه وابديه في جسد المسيح الآلام دي نفسها اللي هي تنطق بالشفاعة من أجلنا هي نفسها اللي ستنطق بالدينونة على كل إنسان ما قبلش آلام المسيح من أجله عشان كده آلام المسيح دي ستظل آلام أبدية دائمة لن تزال من جسد المصلوب القائم من بين الأموات أراهم يديه ورجليه في قصة لطيفة بتورينا على مدى أهمية آلام المسيح دي والتعرف عليها يقول في أحد الآباء ظهر له الشيطان في مرة أخذ صورة المسيح وبعدين قال له أنا هو المسيح الراهب ده كان عنده من الحكمة الروحية والاستنارة قال له لو كنت أنت المسيح وريني آثار مساميرك فاتحرق الشيطان اتحرق الشيطان لأن مش ممكن الشيطان يبقى له هذه الآثار لان اثار المسامير دي ما تقدمهاش الا المحبه والشيطان لا يمكن يكون فيه محبه المسامير واثارها دي مش ممكن تبقى الا في الاتضاع وفي الطاعه وضع نفسه واطاع حتى الموت موت الصليب والشيطان لا يمكن يكون فيه اتضاع ولا يمكن فيه طاعة عشان كده آلام المسيح ستظل شاهدة على شخص المسيح القائم شافوا وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون قال لهم أعندكم هنا طعام أمر الإنسان ده غريب خالص في الحزن واليأس مش قادر يصدق وفي الفرح برضك مش قادر يصدق يقول وبينما هم غير مصدقين من الفرح مش قادرين يصدقوا من شدة فرحتهم مش قادرين حتى برضك يصدقوا هم ليه مش قادرين يصدقوا هم كل فكرهم خايفين يكون من شدة تعلقهم بالمسيح ومحبتهم للمسيح ورغبتهم في انهم يشوفوا المسيح يكون اتهيأ لهم انهم شايفين المسيح فعارفين ساعات الحالة النفسية مثلا بتأثر على انسان لما الام اللي بتحب ابنها تفقد ابنها وابنها يموت ساعات يجي لها حالات من الهستيريا كده تتهيأ لها ان ابنها بيفتح الايه الباب وبيخش عليها وبيقبلها او طفل فقد اباه او امه بردك يتهيأ له ساعات ان ابوه بيكلمه او ابوه بيحضنه فهم لكونهم بيميلوا ان هم يشوفوا المسيح فعلا خافوا ليكون بيتهيأ لهم كده والناس باستمرار بتميل بسرعة انها تصدق اللي هي عايزاه اللي نفسها فيه اللي يوافق ارادتهم يعني الواحد لما يبقى عايز حاجة بيبقى بيتهيأ له ان كل الامور بتقول له الحاجه دي صح والحاجه دي اهي لانه عايز فهم كانوا خايفين من الحته دي كانوا خايفين لا يكونوا واهمين بان اللي شايفينه قدامهم ده عباره عن وهم وفي نفس الوقت متعجبين جدا لان كانت نقله جباره ان هم يتنقلوا من عمق الحزن والخوف واليأس والإحباط وفقدان معنى الوجود ومعنى الحياة زي ما شفنا المرة اللي فاتت لدرجة ان هم كانوا مقفلين البيبان من بره عشان يقولوا لكل الناس ان احنا مش موجودين احنا خلاص انتهينا اتنقلوا من كل ده فجأة للفرح وللرجاء وللقوة والإعادة معنى الوجود ولقمة الفرح كل ده بيحصل في لحظات الإنسان مش قادر يستوعب والإنسان مش قادر يصدق وعلشان المسيح يأكد لهم هذه الحقيقة بالأكثر بص لهم كده وقال لهم قال لهم أعندكم هنا طعام أعندكم ها هنا طعام ويمكن ناس كتيرة بتسأل ليه المسيح كل وازاي المسيح كل طب والاكل اللي المسيح كله راح فين اسئلة كتيرة جدا ممكن الانسان العقلاني يقعد يتحير فيها طب احنا عارفين الاكل اللي بناكله بيتحول فينا الى خلايا والفضلات بتخرج للخارج طب ده ان الجسد بتاعنا الله طب واحنا بعد ما حن... نقوم في القيامة التانية بردك هناكل ونشرب وإذا كان بولس الرسول بيقول إن ملكوت الله ليس أكلا ولا شربا واكتر من كده يقول ان لحم ودم لا يرث ملكوت السماوات طب ازاي المسيح كل وليه المسيح كل اولا ليه المسيح كل المسيح كل مش لانه كان جعان او عن ضروره او عن احتياج احنا بناكل عن ضرورة عن احتياج عن شهوة لكن المسيح لما كان ما كانش لانه كان محتاج للاكل ولا كانت ضرورة عليه انه ياكل لكن هو اكل بسلطانه وقدرته على كل شيء حتى يدرك التلاميذ حقيقة وجوده في وسطهم عشان كده اكل برغم ان هم شافوه لمسوه واراهم يديه ورجليه لكن مش قادرين يستوعبوا الحقيقة طب الاكل لما يحطوا اكل قدامه ويلاقوه بياكل قدامهم والاكل بينقص وبيقل يقدروا يصحوا شوية ويعرفوا ان ده مش خيال مش حلم مش وهم وبعدين مش معقول عشر اشخاص في نفس الوقت يجي لهم نفس الوهم يعني حتى اذا قلنا ان في اوهام بتيجي للانسان فالوهم ده ممكن يجي للانسان لوحده او لما يكون في الاماكن اللي بيحبها لكن العشرة في نفس الوقت وبعدين تحصل العملية دي كمان في اماكن مختلفة هياخدهم في الجليل وهياخدهم بعد كده على الجبل في بيت عنيا بعدين بياكل قدامهم والاكل بينقص فكل ده المسيح عمله اكل مش لاحتياجه انه ياكل ولكن لكي ما يظهر لهم حقيقة وجوده وكيانه الموجود قدامهم فعلا حي طب والاكل اللي كاله المسيح راح فين الاكل اللي كاله المسيح راح فين لازم نستوعب حقيقة معينة ان المسيح في كل الخليقة والخليقة كلها في المسيح يعني ايه الكلام ده يعني اي حاجة هي طالعة منين من ربنا ربنا هو اللي ايه اللي اوجدها وكل حاجة هتنتهي فين عنده برضك لان منه وبه وله كل الايه الاشياء عشان كده ربنا موجود في كل خلقته والخليقة كلها موجودة في الله ما هياش معضلة الأكل اللي كله المسيح راح فين ليه سلطان وليه مقدرة إن هو يبقى فيه خالقته وخالقته تبقى فيه فأكل قدامهم علشان يؤكد لهم حقيقة وجوده فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل وعلى فكرة هتلاحظوا ان دي الاكلة اللي كانت مفضلة للمسيح بعد الايه القيامة مرة تانية كلوا سمك امتى حد فاكر على بحيرة طبرية بس مين اللي كان مجهز السمك المرة دي المسيح نفسه اشمعنى السمك كلمة سمك باليوناني اخسوس وتعرفين ان المسيحية اخذت السمكة دي كرمز وعلامة ليها يعني في ايام الاضطهاد كان المسيحيين يتعرفوا على بعض ازاي يرسموا لبعض علامة السمكة لحد دلوقتي في اوروبا اللي يروح يلاقوا علامة السمكة دي موجودة على عربياتهم وعلى محلاتهم وعلى بيوتهم يعني اللي بيحط علامة السمكة دي عايز يقول ان انا مسيحي او ان انا مؤمن مسيحي يعني اشمعنى الحقيقة ان كلمة اخسوس اللي هي السمكة اختصار لكلمة ايسوس خريستوس يوسيوس سوتير دي عبارة يونانية معناها ايه الايمان بتاعنا كله ايسوس بخريستوس يعني يسوع المسيح يوثيوس يعني ابن الله وسوتير يعني مخلص فالعبارة معناها يسوع المسيح ابن الله مخلص هو ده كل إيماننا المسيحي يسوع المسيح اللي تجسد هو ابن الله اللي خلصنا هو ده كل إيماننا كل إيماننا كل الكرازة ما تخرجش عن هذا المعنى ان يسوع المسيح ابن الله مخلص وشهد العسل كان معروف ان الفصح القديم لما بياكلوا الخروف كانوا بياكلوه على ايه اعشاب مره رمز لعلامه او مراره العبوديه اللي كانوا عايشينها في ارض مصر لكن المسيح فصحنا الجديد اللي ذبح لاجلنا قالت عنه عروس النشيد حلقه حلاوه وكله مشتهيات حلقه حلاوة وكله مشتهيات ان خلاص فصحنا ما بقيناش ناكله على اعشاب مرة لان مرارة العبودية اذيلت بالتمام لكن بقى فصحنا المسيح نتمتع بيه اللي هو حلقه حلاوة وكله مشتهيات عشان كده في طقس الاباء احنا طبعا في ايام الخمسين نقعد ناكل في لحمة في لحمة لحمة لحمة لكن الآباء يعلمونا كده إن هم بيتذكروا أكلة المسيح اللي هي السمك وشهد العسل ده طقس بفرحة المسيح المهم مش ان المسيح بس لوحده هو اللي كان تقول لي طب ده احنا بس ما شايفين غير المسيح هو اللي ايه اللي كان فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل فأخذ وأكل قدامهم التلاميذ قعدوا اتفرجوا عليه وهو بياكل لا المعنى أكبر من كده بكتير مش بس المسيح كل لكن التلاميذ كمان كلوا معاه تقول لي منين عرفت انت الكلام ده اقول لكم تعالوا معايا نطلع سفر اعمال الرسل اللي كتبه مين بردك لوقا اصحاح عشرة عدد واحد واربعين اعمال الرسل اصحاح عشرة عدد واحد واربعين لما بطرس كان بيكلم كرنيليوس قائد المئة وبيبشره بالإيمان المسيحي حتى نقرا من عدد أربعين ويقول هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطى أن يصير ظاهرا ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات يعني مش بس المسيح كل هم كمان كلوا معاه وهم كلوا قدامه معاه بعد القيامة من بين الأموات كل ده علشان المسيح يؤكد حقيقة وجوده وإن الجسد اللي صلب هو أيضا الجسد الذي قام أخذ وكل قدامهم وهم أكلوا قدامه ومعاه دي الكنيسة الأولى صحيح ده اللي عمله المسيح من أجل أن يؤكد قيامته للتلاميذ وإحنا لينا نفس الجسد الممجد للمسيح القائم بس مش بنفس الأبعاد يعني احنا في القيامة مش هناكل ونشرب لأن قلنا أن بولس الرسول قال ليس ملكوت الله أكل وشرب ولا ان هيكون لنا في القيامة لحم وعظم ودم لان لحم ودم لا يرث ملكوت السماوات جسد المسيح كان فيه اثار المسامير واثار الجراح المسامير ده هي الجسد اللي احنا هنقوم بيه يعني لو انا كنت مثلا اعرج لما حاجة يقوم مش هفضل بردك اه لكن العلامات دي كانت في جسد المسيح لأسباب معينة للتعرف على ان المسيح القائم هو هو المسيح الذي صلب ومات ودي حسب قدرة المسيح وامكانيته واستطاعته انه يكثف الجسد فناس تشوفه او يسحب تكثيف هذا الجسد فما يشوفوهوش دي قدرة المسيح على ان يتراءى وعلى ان لا يتراءى الآية سبق فانتخبهم ان هم اللي يشوفوا ال... لكن القيامة لا تعلن لخط فالمسيح قام بنفس الجسد اللي مات بيه واثبت للتلاميذ بطرق كتيرة جدا ان هو هو وانه مش مجرد خيال ولا مجرد رؤية بيشوفوها او حلم بيحلموه هي دي قدرته باستمرار بحسب ارادته انه يظهر نفسه في الوقت المعين لاشخاص معينين وبطريقة معينة ليه قدرة على الظهور وليه قدرة انه يسحب هذا الظهور ويختفي عشان كده في كورنثوس الاولى صح 15 اتكلم بولس الرسول عن بعض الملامح اللي هتبقى لنا في جسد القيامة او في جسم القيامة لو طلعنا كورنثوس الاولى صح 15 ناخد بعض الملامح السريعه كده عن جسم القيامه اللي احنا هنكون فيه كورنثوس الاولى صح 15 عدد 35 صفحه 287 ولكن يقول قائل كيف يقام الاموات وباي جسم ياتون يا غبي الذي تذرعه لا يحيا إن لم يمت والذي تذرعه لست تذرع الجسم الذي سوف يصير بل حبة مجردة ربما من حنطة أو أحد البواقي ولكن الله يعطيها جسما كما أراد ولكل واحد من البذور جسمه ليس كل جسد جسدا واحدا بل للناس جسد واحد وللبهائم جسد آخر وللسمك آخر وللطير آخر أجسام سماوية وأجسام أرضية لاحظوا أول حاجة أنه غير لقب الجسد إلى لقب جسم جسد ساركس باليوناني يعني فليش بالانجليزي يعني لحم ودم جسم صوما جسم ليه أبعاد أخرى فبيقول أجسام سماوية وأجسام أرضية لكن مجد السماوات شيء ومجد الأرضيات آخر مجد الشمس شيء ومجد القمر آخر مجد النجوم آخر لأن نجما يمتاز عن نجم في المجد هكذا أيضا قيامة الأموات يزرع فيه فساد فساد يعني قابل للتحلل ويقام في عدم فساد يعني الجسم السماوي غير قابل للتحلل او التغير يزرع فيه هوان ويقام في مجد يزرع في ضعف ويقام في قوه يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني هكذا مكتوب أيضا صار آدم الإنسان الأول نفسا حية وآدم الأخير روحا محييا لكن ليس الروحاني أولا بل الحيواني وبعد ذلك الروحاني الإنسان الأول من الأرض ترابي الإنسان الثاني الرب من السماء كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضا وكما لبسنا صورة التراب سنلبس أيضا صورة السماوي أقول هذا أيها الإخوة إن لحما ودما لا يقدر أن يرث ملكوت الله ولا يرث الفساد عدم الفساد الفساد ده اللي هو الجسد بتاعنا اللي بيفنى ويضمحل ويتحلل ويتعب ويدود وينتن مش ممكن يرث عدم الفساد اللي هي الأبدية عشان كده لازم ان هذا الجسم يتغير يصير جسما روحانيا جسم القيامة لا يرى بالعين ولا يسمع بالأذن ولا يلمس بالأيد وايضا ما بيشتغلش بالعينين وبالودان وبالايد لان العينين والودان والايد دي خاصه بالمكان والزمان اللي هم من خصائص الارض خاصه بالمسافه المكانيه والمسافه الزمنيه لكن فوق مفيش مكان مفيش زمان عشان كده مفيش احتياج لهذه الحواس لكن ليه المسيح بقى أكل وشرب واتلمس وشافوه كل ده من أجل هدف معين تأكيد القيامة لمين؟ للتلاميذ عشان كده ما كانش جسد السيد المسيح اللي قام من بين الأموات شبح أو روح أو خيال أو طيف وإلا لما كانش قدروا يلمسوا التلاميذ بإيديهم وياكل معاهم والاكل ينقص قدامهم وبرضك ما كانش جسد المسيح اللي قام بالاموات مجرد جسد عادي زي مثلا العازر اللي قام من بين الاموات ما هو قام من الموت لكن العازر لما قام من الموت قام بايه بجسده الترابي اللحم والايه والدم والدليل على كده ان العازر ما قدرش يحل نفسه المسيح قال للناس ايه حلوه فكوه ده مش قادر يفك نفسه حلوه ودعوه يمضي امكانياته ما زالت امكانيات الجسد الترابي لكن المسيح كان جسده شيء اخر لانه دخل والابواب مغلقه لانه اختفى وظهر برغم ان هم لمسوه المسيح ليه ابعاد خاصه علشان يؤكد قيامته هو شخصيا فكان المسيح قادر على الظهور والاختفاء بحسب قدرته السرمديه وحسب ارادته في كل شيء هو وحده اللي يخضع طبيعه جسده الالهي للحس واللمس والرؤيه في حدود احساس الانسان وادراكه البشري علشان يؤكد خبر قيامته ويبين ويبرهن ان الجسد اللي اتصلب بيه ومات هو هو الجسد اللي قام موضوع قيامة المسيح ده المحور الأساسي والمحك الرئيسي في المسيحية لدرجة أن بولس الرسول برضك في كورنثوس الأولى الإصحاح 15 يقول كده إن لم يكن المسيح قام فباطل هو إيمانكم وباطل هي كرادتنا يعني المسيحية كلها قايمة على القيامة ولو ما كانش فيه قيامة يبقى كل اللي احنا بنعمله ده كلام فاضي قيامة المسيح دي الحقيقة المحورية لينا صحيح في ديانات كتيرة في العالم وكل ديانة لها نظم وتقاليد وأخلاقيات ومبادئ ومفاهيم وطقوس لكن مفيش دين سواء من اللي ظهر في العالم كله سواء حقيقي أو كاذب وصل إلى محور حقيقة القيامة مفيش غير المسيحية لأن القيامة معناها حياة جديدة. حياة جديدة. انهدام الموت على طول يساوي إن بقى في معنى للحياة. ومعنى للحياة خالد. ده اللي قال عنه الرسول أبطل الموت وأنار الحياة والخلود. من غير ما الإنسان تنفتح عينيه على حياة القيامة هتظل حياته بلا معنى ووجوده بلا معنى هيرجع يلف ويدور ناكل ونشرب لاننا غدا نموت حالك اقعد لك اليومين اللي هتقعدهم دول شوف حالك فيهم باي شكل وباي طريقه وهتنتهي لكن ما تقدرش معنى الخلود يظهر للإنسان إلا في القيامة عشان كده كان حياة القيامة دي المسيح بيأكدها بمنتهى الوضوح وبشدة للتلاميذ علشان تبقى راسخة جواهم وداخلة في حياتهم القيامة هي اللي أبطلت الموت والموت دخل للإنسان نتيجة حاجتين صحيح الموت دخل نتيجة الخطية لكن الخطية عملت إيه؟ أول حاجة عملتها في الإنسان إنه خلته يخالف ربنا ويستقل عن ربنا. ده معنى الموت. ما هي دي الخطية. الخطية هي المخالفة والاستقلالية عن الله. إن إنسان خالف ربنا انفصل عن ربنا واستقل عن الله اللي هو الحياة في ذاتها فمات الإنسان دي أول حاجة الموت جه نتيجة المخالفة والاستقلال عن الله تاني حاجة الموت جه نتيجة معرفة الشر لما آدم عرف الشر بأنه أكل من الثمرة والشر دخل جواه الشر هو اللي أنتج الموت وثمر الموت فلما عمل الإنسان الخطية وخالف واستقل وعرف الشر كانت النتيجة إيه؟ ربنا حكم عليه بحاجتين أول حاجة إن عامل الفناء والزوال والإضمحلال والفساد يشتغل في جسدك يا إنسان عشان كده بقى الإنسان يقول له كده الأرض لا تعود توثيق قو- قوتها بالرغم ان انت هتبذل كل جهدك بعرق جبينك تاكل خبزك لكن برغم ان انت هتفني قوتك وجهدك في الارض لكن الارض مش هتديك قوتك عشان كده بتنشأ عملية الفناء والاضمحلال طول ما انت عايش في الارض هتجيلك امراض هتجيلك اوجاع هتجيلك اخطار وهتجيلك اوبئة واخطار من الطبيعة ومصائب في الطبيعة كل ده عوامل الفناء ستدب فيك وعوامل الفساد ستعمل في جسدك دي اول نتيجة للخطية ان بقى الانسان كل يوم يعيشه كل يوم بيمر عليه كل ما عمره بيقصر على الارض هي يعني الناس بتحاول تضحك على نفسها بتحسبها العكس بتقول كل يوم بيمر انا عمري بايه بيزيد لكن في واقع الامر كل يوم بيمر هو عمري بينقص مش بيزيد لان بقى في فساد وعامل للفناء شغال جوايا تاني عقوبة ان مش بس انك بعرق جبينك هتاخد خبزك ولا تعود الارض تعطيك قوتها وعوامل الفساد والفناء تشتغل فيك لكن انت من التراب والى التراب تعود الى التراب الى التراب تعود يعني ايه الارض دي هترجع تشدك تاني عشان كده في حاجه اسمها الجاذبيه الايه الارضيه عماله تشد الانسان لتحت مش بس ان كل ما يجي الانسان يطلع لفوق يلاقي نفسه بينزل لتحت ده حتى على مستوى الروح كل ما يحاول الانسان يطلع كده ناحيه الروحيات ويتسامى يلاقي جسمه عمال يعمل فيه ايه شده للخطيه لتحت لتحت لتحت بقى في حاجتين بيشتغلوا في الموت عامل الفناء والفساد وعامل الجاذبيه الارض بتشد الانسان لتحت فحركة جذب من الأرض تشد الإنسان حتى يعود الإنسان إلى التراب اللي أخذ منه. طب لما جه المسيح بقى عمل إيه؟ المسيح خد نفس جسد الإنسان وهو بلا خطية. وضعت عليه خطايا العالم كله. فلما اتحطت عليه الخطية كان لازم إيه؟ يموت. فمات لكن لما مات امات الخطيه معاه وقام بلاهوته مجدد الخلقه البشريه مره تانيه فبقى عامل الفساد اللي كان شغال جوه الانسان انتهى لان كده المزمور بيقول قدوسك لن يرى فسادا عشان كده جسد المسيح لم يرى ايه فسادا ادي نقطة الفساد والاضمحلال شالها. النقطة الثانية نقطة الجاذبية ان الارض بتشد الانسان لتحت باستمرار. المسيح قام وشوفوا منظره كده وهو قايم طالع لفوق. وهو صاعد للسماء، طب فين قانون الجاذبية؟ المسيح صاعد للسماء كده الارض ما بتشدوش لتحت. لغى قانون الايه؟ الجاذبيه. يبقى عامل الفساد راح وعامل الجذب اللي موجود راح. بس خدوا بالكم المسيح عمل ده لمين ولف مين؟ عمله علشان احنا. المسيح حقق ده مش لنفسه. المسيح حقق ده في ايه؟ لينا احنا اللي كنا موجودين فيه، مش احنا جسده، هو عمل ده لينا. عشان كده احنا كنا فيه وإذا كان عيد القيامة ده بنسميه عيد الفصح كلمة فصح معناها إيه؟ عبور المسيح في عيد قيامته هو عيد عبورنا المسيح عبر بينا واحنا عبرنا فيه من الفساد ومن الجاذبيه اللي بتشدنا لتحت وبقت دي هي قوه قيامه المسيح اللي ترفعنا فوق في السماء هو ده الفصح الحقيقي ان المسيح عبر وعبر بينا وعبرنا احنا فيه هو ده معنى القيامه عشان كده المسيح طالع لفوق مش حاجه تشده لتحت لن يرى فسادا بقى الجسد الترابي بتاعنا ده خلاص هنرميه لكن هنلبس الجسم السماوي بولس الرسول يقول نشتاق ان نخلع هذا الجسد الترابي نخلع الخيمه الارضيه دهيت عشان نلبس السماوي بقى كل واحد فينا ثابت في المسيح عابر في المسيح الفساد مش هيشتغل فيه ولا الشدة ناحية الأرض هتبقى فيه لكن هياخد كل يوم نصرة إن هو يطلع لفوق ومفيش حاجة تشده لتحت وده السر اللي هيسلمه المسيح للكنيسة عشان كده بعد ما أكد حقيقة قيامته ابتدى يتكلم مع التلاميذ في البراجراف الأخير ويسلمهم بقى زي ما شفنا في انجيل يوحنا انه نفخ في وجه تلاميذه وقال لهم اقبلوا الروح القدس واداهم سلطان الحل والربط وبعدين يرسلهم علشان يعمدوا ويكردوا في الخليقه كلها هو ده معنى القيامه اللي احنا بنعيشه دلوقتي وده اللي نكمله المره الجايه ان شاء الله لوقا 24 من عدد 44 وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وانا بعد معكم انه لابد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والانبياء والمزامير حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي ان المسيح يتالم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشليم وأنتم شهود لذلك وها أنا أرسل إليكم موعد أبي فأقيموا في مدينة فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي واخرجهم خارجا الى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم وفيما هو يباركهم انفرد عنهم واسعد الى السماء فسجد فسجدوا له ورجعوا الى اورشليم بفرح عظيم وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله امين ولربنا المجد دائما ابديا امين بنيجي لخاتمة إنجيل معلمنا لوقا بيتكلم عن اللحظات الأخيرة في وجود المسيح على الأرض بالجسد منظورا من أعين البشر وتلاحظوا ان معلمنا لوقا اعتبر من اول ظهور السيد المسيح للتلاميذ في العليه والابواب مغلقه لحد ما صعد للسماء اعتبر كل ده ايه ظهور واحد يعني لو تشوفوا الاحداث والكلام هتلاقوا ان الكلام كله بيتكلم كانه موقف واحد من اول ما المسيح ظهر للتلاميذ والابواب مغلقه وقال لهم ما تخافوش ما تظنوش ان انا روح جسوني اني انا هو الروح ملوش عظم ولحم ومن ساعه ما اكل قدامهم لحد ما اصعد الى السماء كل ده بيتكلم عنه معلمنا لوقا كظهور واحد بالرغم ان هذا الظهور استغرق أربعين يوم بكمالهم وبتمامهم وده اللي عرفناه من سفر اعمال الرسل بردك اللي كتبه معلمنا لوقا في الاصحاح الاول انه قال ان هو كان يظهر لهم مدة أربعين يوم ومظهر نفسه ليهم حيا ببراهين كثيرة لكن معلمنا لوقا جه في خاتمة إنجيله واتكلم عن رؤية التلاميذ للمسيح القائم من بين الأموات لحد صعوده بالجسد وربطه كأنه كحدث واحد عشان كده تبص بقى في عدد 43 يقول فأخذ وأكل قدامهم ده كان في أول ظهور عشية يوم القيامة يوم الحد الأولاني لحد ما قال وأخرجهم خارجا إلى بيت عنيا ده اللي هو عيد الصعود اللي احنا بنعيد بيه النهاردة كل ده الكلام بيتكلمه معلمنا لوقا كأنه خبر واحد بيعلنه لينا والحقيقة أن الفترة اللي قعدها للمسيح يتراءى للتلاميذ بعد القيامة فترة الأربعين المقدسة ليها دلالة روحية معينة اشمعنى قعد أربعين يوم ما عادش خمسين ليه ما عادش ستين ليه ما عادش مئة يوم ليه اشمعنى الأربعين بالذات فعارفين اه اكتمال دورة الزمن ان رقم 40 ليه وقع معين في الكتاب المقدس يعني موسى لما صام صام 40 يوم مياه الطوفان اللي نزلت على العالم قعدت 40 يوم سيد المسيح صام 40 يوم ايليا صام 40 يوم شعب اسرائيل تاه في البريه 40 سنه إذا رقم 40 ده كان ليه دلالة معينة. لأن رقم 40 ده هو فترة الجنين اللي بيقعدها في رحم الأم اللي هي 40 أسبوع. ما كان ما بتتحسبش زي ما احنا بنحسبها تسع شهور، لا دي بتتحسب بالأسبوع. لأن لو قلت تسع شهور تسع شهور الناس لما تيجي تحسبها الشهر أربع أسابيع يطلعوا كم اسبوع 36 لكن الحمل مش كده الحمل 40 اسبوع المرأة بتلد في نهاية الشهر التاسع يعني الجنين بيقعد في بطن أمه 40 أسبوع وبعد كده يقدر إن هو يخرج يبقى قادر إن هو يعيش وكأن الأربعين يوم اللي فضل المسيح يتراءى فيها الأربعين دي فترة الحبل بالكنيسة علشان المسيح لما يصعد تبقى الكنيسة قادرة إنها تعيش قادرة على الحياة يبقى الجنين بتاعها اكتمل عشان كده معلمنا لقى في, إنجي... في أعمال الرسل الإصحاح الأول يقول ان خلال الاربعين يوم كان المسيح بيكلمهم عن ايه عن الامور المختصة بملكوت السماوات يعني المسيح كان بيعدهم بيكونهم كجنين لحد ما يجي الوقت اللي يقدر هذا الجنين انه يخرج الى الحياة ويبقى قادر ان هو يعيش ففضل المسيح معاهم مدة الأربعين يوم والأربعين يوم دي كلها أجملها معلمنا لوقا في خلال حدث واحد أو بيتكلم عن ملخص الأحاديث والظهورات اللي عملها المسيح للتلاميذ خلال الفترة دهيت ومن هنا نقدر نلمح شيء مهم جدا ان القيامه ما كانتش مجرد رؤية تأكدت بعدة ظهورات موضوع القيامة ما كانش مجرد فرجة على المسيح ان التلاميذ شافوا المسيح بالعينين والمسيح قعد يوريهم نفسه بطرق مختلفة وفي أماكن مختلفة وبإثباتات مختلفة مش هي دي القيامة القيامة مش مجرد ظهور للمسيح وتأكد للتلاميذ لكن القيامة كانت حاجة أكبر من كده بكتير القيامة كانت فعل خلقي المسيح من خلاله خلق خلقة جديدة في الكنيسة أو في تلاميذه اللي هم يمثلوا الكنيسة في هذا الوقت القيامة ما هياش مجرد تأكيد ظهورات لكن القيامة فعل خلق حياة جديدة وده اللي هنشوفه من خلال اللي عمله المسيح واللي سلمه المسيح للتلاميذ عشان كده معلمنا يوحنا في الظهور بتاع العلية يقول لنا خبر مهم ان المسيح لما ظهر للتلاميذ مش قال لهم بس جسوني وقال لهم سلام لكم لكن بالاكثر من كده عمل عمل معين للتلاميذ عمل فيهم ايه نفخ فيهم وقال لهم اقبلوا الروح الايه القدس هنا النفخه بتاعه المسيح كانت بتذكرنا بالنفخه الاولى اللي الله نفخ في التراب فصار ادم نفسا حيه وزي ما الله نفخ وجبل الانسان الاول ايضا المسيح نفخ في الكنيسه وفي التلاميذ عشان يديهم هذه الخلقه الجديده خلقه جديده لانسان تخلص من ارهاب الخطيه ومن سلطان الخطيه وسطوه الخطيه ومن تخريب وفساد الموت اللي بيعمل فيه وبيحطمه كل يوم لان الانسان بسبب الخطيه كان بيعيش موته كل يوم كان صحيح عايش لكن عايش موته لان في كل يوم بيعمل خطيه وفي كل يوم بيتاكد سلطان الموت على الانسان وزي ما شفنا ان لما كان الانسان بيعيش يوم ما كانش عمره بيزيد ده كان عمره بينقص فسلطان الخطيه وسطوه الخطيه وفساد وتخريب الموت دول المسيح لغى سلطانهم في الخلقه الجديده وتلاحظوا ان الحاجتين دول الخطيه والموت هم كانوا اللعبه اللي بيلعب بيها الشيطان على الانسان وكان مسيطر على الانسان باستمرار بيها عشان كده معلمنا بولس الرسول لما بيتكلم في رسالة أفسس وانتوا عارفين رسالة أفسس دي يسموها رسالة المجد لأنه بيتكلم عن المجد اللي بقى للإنسان بواسطة الفداء والخلاص والقيامة والصعود اللي أكملهم المسيح من أجل الإنسان يقول آية لطيفة جدا في أفسس 2 عدد 10 يقول إيه مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لنا لنسلك فيها. هقولها لكم تاني عشان تركزوا. مخلوقين في المسيح يسوع. يعني احنا بقالنا خلقة جديدة في مين؟ في شخص المسيح. لينا خلقة جديدة. مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة بدل أعمال الموت وأعمال الخطية وأعمال الظلمة اللي احنا كنا عايشينها بقينا خلقة جديدة في المسيح يسوع نقدر ان احنا نعيش تلك الأعمال الصالحة عشان كده القيامة ما كانتش مجرد ظهورات للمسيح واتأكدت بواسطة التعرف عليه بواسطة البصر والسمع واللمس لما كلموه وشافوه ولمسوه لكن القيامة كانت فعل حياة لخلقة جديدة في الإنسان وده اللي المسيح بيعلنه في أول عدد 44 إن بعد بقى ما خلاص ما اتأكدتهم من ظهوري ولمستوني وشفتوني وسمعتوني تعالوا بقى اديكم فعل الخلقة الجديدة لأن هو ده هدف القيامة. مش هدف القيامة إن المسيح مجرد إنه يثبت إنه قام وخلاص. فابتدى المسيح يسلم الرسل او يسلم الكنيسه اللي هي جسده كل سلطاته وكل امكانياته بل اكتر من كده يسلمهم حضوره الدائم لو رجعنا الانجيل معلمنا متى صح 28 في اللقاء الاخير ما بين المسيح والتلاميذ يقول لهم عدة عبارات يقول لهم دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض ويقول لهم ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر يبقى المسيح هنا بيسلم الكنيسة حاجتين سلطان سلطان يختص بالسماء والإيه والأرض لأن المسيح بقى صاحب هذا السلطان دفع إلي كل سلطان في السماء والأرض وبيسلمهم حضوره الدائم الغير منظور ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر وبعدين يسلمهم الإرسالية إن السلطان ده والحضور ده هو تروحوا وتخبروا بيهم كل الأمم اذهبوا وعمدوا كل الامم عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس واوصوهم ان يحفظوا كل ما اوصيتكم به بقى في ارساليه كمان كل دي اسرار المسيح بيسلمها للكنيسه اللي هي جسده السلطان بتاعه عشان كده قال لهم كده من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن امسكتموها عليهم امسكت لما نفخ في وجه التلاميذ اداهم السلطان اللي كان ليه واداهم الحضور الدائم وهيعلن عن الحضور الدائم ده بواسطة الروح القدس القوة اللي هتيجي من الأعالي ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر وسلمهم الإرسالية إن بقت وظيفتهم كهم جسد للمسيح إن هذا الجسد يكرز ويبشر بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا ويعمد كل الأمم باسم الآب والابن والروح القدس وإنهم يوصوا العالم كله إن يحفظ كل اللي أوصاه به السيد المسيح عشان كده ده اللي عمله المسيح لأنه بواسطة الحاجات دي الخلقة الجديدة تدخل إلى العالم ويستطيع العالم أنه يتمتع بهذه الخليقة الجديدة اللي أوجدها المسيح بقيامته من بين الأموات وإن كانت العبارة ده هي اللي المسيح أدى فيها الكنيسة السلطان وخصوصا لوكلاء أسرار الله في سر الكهنوت من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسكت الآية دي مهمة جدا للناس اللي بتقول هو أنا لازم أعترف للكهنة مش ممكن أعترف مني لربنا كده هقول له الآية دي توضح لك حاجة مهمة جدا ازاي التلاميذ هيغفروا او هيمسكه او هيربطه ما يغفروش ان لم يسمعوا ما عشان يقولوا للانسان ده مغفوره ليك خطاياك لازم يسمع ان هو بيقول له ان انا غلطت او علشان يقول له ان انت مش مغفوره ليك خطاياك لازم يسمع منه ان انا ما غلطتش فعشان يدي الغفران او يمنع الغفران لازم من السمع فصار حتما على الخاطي انه يسمعهم صوته باعترافه علشان يقدروا يميزوا ما بين مين اللي هيغفروا له ومين اللي مش هيغفروا له فهنا صار الاعتراف علنا امام وكلاء سرائر الله شرط اساسي وضروري للغفران لما يجوا يقولوا بقى طب ما انا اعترف مني لربنا على طول طب وكان المسيح بيقول لتلاميذه ليه من غفرتم لهم خطاياهم غفرت ومن امسكتموها عليهم امسكت ما كانش فيه داعي بقى وكانت العمليه تثابت بين الانسان وبين الله ايه مباشره المسيح كان في خلال تجسده بيمارس ثلاث وظائف وهو بالجسد على الارض كان كاهن وكان نبي معلم وكان ملك مش دول الثلاث حاجات اللي المسيح بردك اتحاكم بيهم واثبتهم على الصليب وفي حياته كلها على الارض فالمسيح سلم الثلاث وظائف للكنيسه سلم الكهنوت للكنيسه بغفران الخطايا لان الكاهن في العهد القديم كانت كل شغلته تقديم ذبائح لغفران خطايا والمسيح كنبي ومعلم لان النبي مش بس هو اللي بيتنبأ وظيفة النبي بالدرجة الأولى هو التعليم ياخد من ربنا ويقول للناس وياخد من الناس ويقدم قدام ربنا النبي يعمل كده ياخد من ربنا ويقول للناس والكاهن ياخد من الناس ويقدم لربنا فصارت الكنيسة هي صاحبة التعليم والتعليم انها تدعو باسم المسيح للتوبة لمغفرة الخطايا هو ده محور تعليم الكنيسة والمسيح كملك فعلا أسس هذا الملكوت وأعطى الكنيسة إنها تعيش هذا الملكوت عشان كده الرسل يقولوا علينا إحنا اللي آمنا بالمسيح إنه جعلنا ملوكا وإيه وكهنة فابتدى المسيح يسلم كل ما ليه للكنيسة وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم هو ده الكلام اللي أنا قلته لكم من قبل كده لما كنت معاكم في الحياة على الأرض حتى إن السيد المسيح يفكرهم بعبارة كتبها معلمنا يوحنا قد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون يعني المسيح كان بيقول للتلاميذ كده قبل الصليب قلت لكم دلوقتي قبل ما أي حاجة تحصل عشان لما تحصل تصدقوا اللي أنا إيه قلته لكم وهنا المسيح بيراجعهم بقى هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم لأنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. لابد أن يتم ضرورة حتمية إن كل كلمة اتكتبت عني في العهد القديم والمسيح بيقسم العهد القديم لثلاث أقسام القسم الأولاني ناموس موسى اللي هو التوراة أو الخمس أصفار الأولانية تكوين وخروج ولويين وعدد وتثنية القسم الثاني قسم الأنبياء سواء الكبار أو الصغار والقسم الثالث المزامير ومش بس المزامير اللي هم 150 مزمور ولكن كل ما يتبعها من كتب حكمية أو شعرية زي نشيد الأنشاد وزي الأمثال وزي الجمع دي تقسيمة العهد القديم زمان الناموس المزامير والأنبياء والثلاث أقسام دول اللي هم بيحووا العهد القديم كله كان فيهم نبوات واضحة زي مثلا هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ثقبوا يدي ورجلي كان فيها رموز زي الحية النحاسية اللي رفعها مين موسى النبي وكان فيها شخصيات ترمز للمسيح زي اسحاق زي داوود وزي يوسف زي شمشون فالعهد القديم كان فيه نبوات ورموز وشخصيات واحداث أحداث وقائع حصلت الأربع حاجات دول كانوا يرمزوا إلى المسيح ويشيروا إلى المسيح وإن كل اللي في العهد القديم من نموذج ورمو من نبوات ورموز وشخصيات وأحداث كانت كلها محورها هو شخصية سيد المسيح فهنا المسيح بقى بيطبق آلامه وموته وقيامته على ما سبق وتنبأ به الأنبياء عشان التلاميذ يقدروا يدركوا معنى كل ما جاء بخصوص المسيح والعمل المسياني اللي ذكر في كل كتب العهد القديم وازاي ان كل حاجة كتبت اتطبقت في شخص المسيح حرفيا وفعليا وده اللي بيورينا اهمية دراسة العهد القديم بالنسبة لنا احنا ان العهد القديم ده شيء مش فات وانتهى لكن العهد القديم ده شيء مهم جدا لأي انسان في طريقه ناحية الملكوت زي العهد الجديد بالظبط حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب الذهن المقفل مش للتلاميذ فقط ولكن كان للبشريه كلها لان كل الناس حتى اللي جم انبياء العهد القديم كان ذهنهم مقفول برضك حتى وان نطقوا بنبوات لكن ما كانوش يفهموا او يتخيلوا او يرى ما يحدث بمنتهى الوضوح البشريه كلها كان ذهنها مقفول لكن كثمرة من من ثمار القيامة الكثيرة أول ثمرة التلاميذ تمتعوا بيها كانت ثمرة السلام سلام لكم وبعدين ثمرة الإيمان وبعدين ثمرة الفرح وبعدين ثمرة فتح الذهن ان الانسان ذهنه المقفول المقفل دهوت ينفتح تعرفين المسيح لما دخلوا الابواب مغلقه ده ما كانتش حال الاوضه اللي قاعدين فيها التلاميذ او العليه اللي مجتمعين فيها التلاميذ لكن التقفيله دي كانت فين في عقولهم وفي قلوبهم وزي ما المسيح دخل والابواب مغلقه المسيح دخل ايضا والاذهان مغلقه والمشاعر مغلقة وفتح كل ده فتح كل ده فهنا فتح الذهن كانت ثمرة جميلة جدا ان الانسان يستطيع ان يعي ويصدق ويفهم ويقبل واكتر من كده مش انه يعي ويصدق ويقبل ده انه كمان يستطيع انه يعيش اللي بيقراه واللي صدقه واللي امن بيه واللي قبله ويتمتع بيه هو ده معنى فتح الذهن عشان كده مهم العبارة دي جدا ان الانسان يقف يصلي بيها قدام ربنا ويقول لربنا افتح يا رب ذهني مهما كانت التقفيلة اللي فيه افتح يا رب قلبي مهما كانت القساوة اللي موجودة فيها عشان اقدر افهمك مش بس اسمعك او اقراك لكن افتح ذهني وافتح قلبي علشان اعيشك علشان اتمتع بيك كثمرة من ثمار القيامة الانسان يقدر يفرح بيها انه ذهنه يتفتح ناحية الكلمة عشان يصرخ زي ما صرخ تلميذي عموس ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا حينما كان يكلمنا على فكرة فتح الذهن ده ما تجيش بشطارة إنسان ولا بشطارة معلم لكن فتح الذهن ده عمل الله في الإنسان عمل النعمة في الإنسان والنعمة دي ما تعملش إلا في الإنسان اللي بيطلب الإنسان اللي بيرغب الإنسان اللي بيجاهد الإنسان اللي عايز إن ربنا فعلا يفتح ذهنه عشان كده اللي يصلي ويطلب نعمة فتح الذهن علشان يقدر يفهم ويعيش اللي بيقراه واللي بيسمعه تبقى عطية جميلة جدا ليه لأن تنقله كل فاعلية عمل المسيح في حياته وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث ينبغي أن المسيح يتألم ضرورة حتمية للآلام الآلام اللي في وقت من الأوقات التلاميذ ظنوها إنها إحباط ليهم وفشل ذريع لإيمانهم المسيح وضح لهم إن الآلام دي بالعكس دي الآلام دي هي سبب رجائهم وفرحتهم وخلاصهم لأنه ينبغي أنه كان المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات المسيح هو الخيط اللي بيربط كل أسفار الكتاب المقدس بعضيها ببعض هتلاقوا ما من سفر من أسفار الكتاب المقدس إلا ومحوره شخص المسيح وده من ضمن الأدلة العظيمة جدا على أن الكتاب المقدس بتاعنا لم يحرف زي ما بعض الناس بتدعي أن الكتاب المقدس حرف يتحرف ازاي اذا كان الكتاب المقدس ده اتكتب على مدى الاف من السنين مش مدى سنة سنتين ده اتكتب على مدى ايه الاف من السنين وكتبوه مئات من الشخصيات فأوقات مختلفة وظروف مختلفة وثقافات مختلفة اللي منهم اللي كان راعي واللي منهم كان فلاح واللي منهم كان صياد واللي منهم كان قائد واللي منهم كان عسكري واللي كان منهم ملك شخصيات مختلفة متباينة جدا وعلى مدى سنين كتيرة جدا لكن بالرغم ان كل دول كتبوا في اوقات مختلفة وظروف مختلفة وبشخصيات مختلفة الا ان الخيط كله ايه واحد الخيط كل واحد كل من كتب أشار للمسيح عشان كده مش ممكن الإنجيل يتحرف وإن قلنا افتراضا إن في سفر من الأسفار اتحرف هيبان على طول ليه؟ لأن المسيح مش هيبقى واضح فيه لكن كل الأسفار محورها المسيح والعمل المسياني واضح بمنتهى الوضوح جوه كل سفر بل اتجرأ واقول جوه كل اصحاح المسيح واضح فيه وان يكرز باسمه بالتوبه ومغفره الخطايا لجميع الامم مبتدأ من اورشليم يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا دي فعالية القيامة ان يبقى في كرازة دايما كرازة يعني بشارة بشارة في اسم المسيح في اسم يسوع وكلمة يسوع يعني مخلص واسم المسيح يحمل عمل المسيح خدوا بالكم من العبارة دي اسم المسيح يحمل عمل المسيح عشان كده الآباء يعلمونا صلاة أو أهمية صلاة أو الصلاة باسم المسيح أو ترديد اسم المسيح يا رب يسوع المسيح ارحمني يا رب يسوع المسيح خلصني يا رب يسوع المسيح أعني يا رب يسوع المسيح اسندني يا رب يسوع المسيح فرحني اسم المسيح يحمل داخله عمل المسيح اللي عمله المسيح وفعله من فداء وخلاص بآلامه وموته وقيامته ده حاجة عملها المسيح لكن ازاي الانسان ياخد اللي عمله المسيح ليه المسيح في موته وقيامته صنع فداء وخلاص وتبرير وغفران عمل حاجة لكن ازاي انا اخد الحاجة دي ايه الطريقة اللي انا استطيع بيها احصل على ما صنعه المسيح لاجلي يقول هو مفيش غير طريق واحد هو ايه التوبة لغفران الخطايا التوبة دي الفعل اللي يقدر يعمله الإنسان علشان يقدر ياخد العمل اللي عمله المسيح من أجله التوبة دي تشمل كل شيء الإيمان والاعتراف وكله معنى التوبة إيه؟ إن الإنسان بيحول طريقه من الخطية إلى المسيح التوبة هي عودة رجوع إلى حضن الله عشان كده تلاحظوا حاجة عجيبة جدا للناس اللي بتدرس كويس شوفوا خدمة يوحنا المعمدان كانت خدمة يوحنا المعمدان عبارة عن إيه؟ توبة كل ما يشوف واحد يقول له إيه؟ توب خدمة المسيح أول كلمة قالها المسيح بدأ يكرس في جميع المدن قائلا توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات خدمة الرسل أول المسيح أرسلهم راح قال لهم قولوا نفس العبارة سواء الناس قبلتكم أو ما قبلتكوش روحوا قولوا لهم توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات روحوا دوروا كده في سفر أعمال الرسل أول وعظة قالها بطرس وعظ عن إيه؟ عن التوب توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم المسيح بولس الرسول أول ما اتغير بعد ما شاف المسيح في الطريق وهو رايح لدمشق أول ما دخل المجمع بتاع اليهود اللي موجود في دمشق اتكلم عن إيه؟ عن التوبة برضه بقت التوبة هي أول عمل وأعظم عمل يعمله الإنسان عشان يقدر يتمتع باللي صنعه المسيح من أجله. عشان كده هو ده عمل جسد المسيح اللي هو الكنيسة عملنا إحنا. عملنا اليومي التوبة. أن يكرز باسمه بالتوبة. إن إحنا نتوب ونتوب الناس. يوحنا المعمدان اللي المسيح قال عليه انه اعظم مواليد النساء عمل ايه يوحنا المعمدان ده؟ فتح عينين واحد اعمى قوم واحد من الموت اترهبن عمل ايه يعني؟ كان عبارة عن صوت صارخ في البرية توبوا هو تايب وبيتوب اللي ايه؟ اللي حواليه عشان كده قال عليه ان هو اعظم مواليد النساء لأن أعظم عمل يعمل في هذا الوجود في نظر الله هو إن الإنسان يتوب ويتوب الآخرين بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم وهنا بإرسالية واضحة جدا إنه بعت التلاميذ والكنيسة لكل الإيه؟ الأمم مش لشعب معين ولا لثقافة معينة ولا لجنس ولا للون معين لكل الناس لجميع الأمم بس مبتدئا منين من أورشليم اشمعنى أورشليم ليه يبتدوا من أورشليم عشان الخلاص الأول لازم يروح لليهود طب ما كانوا ممكن يبتدوا من أي حتة تانية في اليهودية غير أورشليم اشمعنى أورشليم بالظبط لأن أورشليم دي مدينة قاتليه مدينة اللي قتلوه وكأن أول ناس المسيح عايزهم يرجعوا هم مين؟ اللي قتلوه اللي صلبوه دول أول ناس بيديهم كرابة أو بشارة التوبة لمغفرة الخطايا الناس اللي رفعوه على خشبة ومسمرين إياه ومعلقين إياه على خشبة وأنتم شهود لذلك وأوصى الكنيسة أن تبقى شاهدة لهذا كلمة شهود يعني واحد شاف شاهد حاجة وبعدين شهد ليها قال أنا شفت كذا فالتلاميذ شافوا شاهدوا وشهدوا للي هم شاهدوه وكانت شهادتهم حتى الدم فضلوا يشهدوا للي هم شافوه حتى الايه الدم حتى الاستشهاد فبقت شهادتهم شهادة دم وها أنا أرسل إليكم موعد أبي المسيح قبل الصليب قال لهم كده متى جاء الروح القدس الذي سيرسله الايه الاب باسمي عشان كده احنا في قانون الايمان بتاعنا نختلف عن الكاثوليك الكاثوليك يقولوا ان الروح القدس منبثق يعني جاي من الاب والايه والابن احنا بنقول تعبير ادق بنقول ان الروح القدس منبثق من الاب بالابن بدالة الابن او بشفاعة الايه الابن فهم قال لهم ارسل لكم الموعد والموعد ده بتاع ابي اللي وعدكم بيه اللي هو الروح المق... المعدي اللي يمكث معكم الى الابد وان سبب ارسال هذا الروح هو اللي انا عملته علشانكم عشان كده بولس الرسول يقول في روميا خمسة عدد خمسة لأن محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا لما بقى فينا صورة المسيح لأن المسيح انطبع فينا بقيامته فيجي يبص علينا الآب كده فيلاقي فينا صورة ابنه يقول علينا على طول العبارة إيه؟ هذا هو ابني إيه؟ الحبيب الذي به سرر فإذا كان المسيح موضع محبة وسرور الآب والمسيح مطبوع فينا بين احنا كمان ايه موضع محبة وسرور الآب ولما واحد يحب يعبر عن عظم محبته لإنسان يقول له ده أنا أديك روحي أغلى ما عندي بل كل ما عندي روحي مش هديك شوية عطايا ده أنا هديك روحي فنفس المنظر الآب لما رأى فينا صورة الابن ادانا روحه أغلى ما يملك كعلامة محبة لأنه حبنا جدا بسبب المسيح اللي موجود فينا وبقينا إحنا موضع سرور قدام الآب بسبب المسيح اللي فينا عشان كده كان هذا الروح مرسل من الآب بواسطة الإيه؟ الابن فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي افضلوا في اورشليم ما تتحركوش لحد ما تلبسوا تلبسوا يعني فعل مبني للمجهول جاي عليكم مش الى ان تلبسوا تلبسوا دي فعل ايه اراده لكن تلبسوا ده فعل جاي منين من فوق من الخارج قوه من الاعالي فعل فوقاني للنفس المستعده والمنتظره صحيح ده عملكم من الكرازة وانكم تكرزوا لكل الامم بس ما تقدروش تتحركوا الا لما تاخدوا القوة اللي تقدر تحرككم لما ترجعوا لسفر حسقيال اصحاح 37 لما ربنا خد حسقيال كده ومشاه في حتة أرض واسعة وبص حسقيال لقى إن كلها مليانة عظام يابسة وناس ميتة بقالها كتير وبعدين ربنا قال له العظام دي ممكن تحيا قال له أنت اللي تعرف أنا ما أعرفش فقال له تنبأ على العظام دي فتنبأ حسقيال فلقى يعني طلب الروح القدس فلقى حسقيال كل عظم بيقرب من بعض وابتدى يعمل هي هيكل عظمي ويتكسي باللحم وبالايه؟ بالجلد وبالعصب لكن ما فيهوش قوه للحركه بقت خلقه جديده لكن مش قادره تتحرك فقال له تنبأ مره ثانيه للروح وقل للروح يا روح هب من الرياح الاربع فتنبأ مرة ثانية فحل عليهم الروح فالخلقة الجديدة دي